السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد لا زلنا إخواني في الله وأحبائي في الله ورفقائي في طريقنا إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى لا زلنا في رحلة اقبلني يا رب واقفين على أبواب رحمة ربنا بندق بكل قوتنا وبنقول اقبلنا يا رب هتعرف يعني إيه توبة هتعرف يعني إيه توبة يا كل واحد نفسه يتوب أو تاب مش هتعرف يعني إيه توبة غير لما تشوف واحد دخل قبره ونزل قبره والقبر بدأ يضيء عليه والدنيا ضلمه ودخل عليه ملكين شداد وبداوا يجلسانه وينتهرانه ويقول له من ربك انطق لازم تنطق نجاتك كلها متوقفه على انك تنطق ولسانه اتعقد وما عادش قادر ينطق ومع وخلاص هيفشل في الامتحان هيسقط في اول امتحان واخطر امتحان من امتحانات الاخره خلاص والقبر ده وهتضيق حتى تختلف اضلاعه وفجاه يتبدل الوضع والقبر يتفتح تاني ويفتح له مد بصره تاني ولسانه ينطلق تاني ويقول ربي الله والملائكه يتوددوا معاه تاني والقبر ينور وريحه الجنه تيجي ليه اصله تاب اصله بعد ما مشي في طريق معصيه ربنا رجع وتاب كان هيضيع بس تاب عمرك ما هتعرفي يعني ايه توبه غير لما تشوفي واحده عصت ربنا وهي يوم القيامه بتتسحب على وشها لنار جهنم وملائكه سود الوجوه غلاظ معهم مقامع من حديد كل ما بتيجي تقاوم او تصرخ او تعمل اي حاجه او تلجا او تصرخ لاي حد يضربوها بمقامع الحديد وفجاه الملائكه دي تسيبها وتيجي ملائكه تانية بيد الوجوه وشوشها منوره مسفره الوجوه الوجوه وترفعها وتكرمها وتعززها ازاي اصلها تابت اصلها كانت هتضيع بس تابت كانت هتضيع بس ربنا انقذها بتوبه في حياتها عمرك ما هتعرف يعني ايه توبه غير لما تشوف واحد وهو جاي يعدي من على الصراط وهو جاي يعدي من على الصراط وألسنة اللهب بتسفع عن الجنبين والكلاليب والخطاطيف بتتهدده وهو مرعوب ويجي لسان لهب ياخده لتحت يتعلق بالصراط وهو متعلق ألسنة اللهب وظلام جهنم كله تحته لو سقط هيسقط في قاع جهنم اللي ملوش قرار لو سقط هيسقط في بحر من الجحيم والعياذ بالله وهو متعلق وفجأة يجي واحد ياخد ايده ويقومه وينطلق على الصراط لحد ما يعدي الصراط ازاي ازاي ده حصل ازاي اصله تاب اصله كان هيضيع بس تاب الى الله سبحانه وتعالى عمرك ما هتعرفي يعني ايه توبه غير لما تشوفي بنت عملت كل الكبائر عملت اي شيء مما يغضب الله وهي واقفه على الميزان بيتوزن اعمالها وسيئات ورا سيئات ورا سيئات وهي واقفه مشدوها مش قادره تتخيل خلاص كفه السيئات طبت خلاص ضاعت خلاص ملائكه العذاب هياخدوها لجهنم خلاص خسرت وبنى على وشها حسره لو اتوزعت على اهل الارض طفيل مريض وهي في الموقف ده فجأة يجي حسنات على حسنات على حسنات ويجي الذنوب اللي اتحطت في كفة السيئات كلها تقوم محطوطة في الحسنات ليه اصلها تابت اصلها تابت من كل الذنوب اللي كانت بتعملها فربنا بدلها بدل لها كل سيئاتها حسنات وربنا سبحانه وتعالى اعطاها حسنات على حسنات يعني ايه اصلها كانت هتضيع بس تابت عمرك ما هتعرف يعني ايه توبة غير لما تشوف واحد بعد ما عدى الصراط ونجا من مهالك الصراط ودخل القنطره وهو بيجري على الجنه يلاقي واحد ماسك فيه انت ظلمتني انت كنت السبب في ضياعي انت اللي عملت فيا هات حسناتك كلها حسناتك مش هرضى غير ان انا اخد حسناتك كلها يبص في الجنه هيتحرم منها خلاص هيشهر افلاسه على القنطره كل حاجه هتضيع منه جهنم اللي عدى من عليها من على الصراط هيرجع لها تاني وهو في القهر ده والحزن ده والالم ده يلاقي بيعرض على ذلك الرجل المظلوم بيعرض على انه ياخد ياخد قصر من قصور الجنه المنيفه مقابل انه يعفو عنه الناس كلها واقفه مذهوله اشمعنى ده ما ده وده وده ربنا ما عرضش على المظلومين بتوعهم قصور في الجنه اشمعنى ده اصله تاب كان هيضيع بس تاب بس تاب يا جماعه مش هنعرف يعني ايه توبه غير لما نشوف التائب كان هيروح فين في القبر ويروح فين كان هيروح فين في يوم القيامه ويروح فين عمرك ما هتعرفي يعني ايه توبه غير لما تشوف التوابات عمرك ما هتعرف يعني ايه توبه غير لما تشوف التائبين يوم القيامه واكرامهم ورفعتهم ونجاتهم لما تشوف اتنين واحد عمل نفس الذنب وما تابش وواحد عمل نفس الذنب وتاب وتشوفي ده اتعامل اتعاملت يوم القيامه ازاي ودي اتعاملت يوم القيامه ازاي هتعرفي يعني ايه توبه هتعض على ايدك هتتمنى انك ترجعي وتتوبي هتتمنى انك كنت تتوب لربنا كل يوم ألف مره يا جماعه سمعتوا بقلوبكم ده ربنا ولا لسه سمعت بقلبك ربنا وهو بيقول لبيك امتي ولا لسه سمعت بقلبك الملك وهو بيقول لبيك لبيك عبدي ولا لسه اللي وقفوا على الباب وقالوا قبلنا يا رب يقينا سمعوها بقلوبهم انما اللي لسه يا جماعه اللي لسه متردد هيسمعها عايزين نسمعها كلنا يا اخواني احنا دخلنا في المرحله الثانيه من دوره التوبه او دوره ازاي تتوب صح او توب صح او كيف تتوب ازاي نتوب ازاي نعدي محطات التوبه بدانا المرحله الثانيه مرحله مواجهه النفس وان كانت المرحله الاولى مرحله اليقظه لازم كل شويه ندخل فيها تاني ولازم كل شويه نعيدها تاني لازم نفضل صاحيين دخلت دخلنا في المرحلة الثانية مرحلة مواجهة النفس الشعار بتاعها لحد امتى لحد امتى ومش هنسيبها ان شاء الله غير لما كل واحد مننا يعترف بذنوبه يعني ايه يعترف موضوع جاي لحد امتى لحد امتى امبارح اتكلمنا لحد امتى هتفضل تخسر انت ما انتش عارف انت بتخسر قد ايه انت مش عارفه الخسائر اللي في دنيتك ودينك واخرتك وقلبك ونفسيتك ونعم ربنا عليكي انت مش عارفه انت بتخسري قد ايه لازم نزيف الخسائر يقف لازم لازم امبارح كان لحد امتى هنفضل نخسر النهارده يا جماعه لحد امتى هنفضل نعيش مهددين لحد امتى كل ذنب عملته وكل ذنب لسه هتعمله انت مهدد بيه بسببه في ثلاث حاجات يا اما الذنب ده ذنب ذنب انا مش بتكلم عن الذنوب كلها ذنب ذنب يا اما ت- مهدد بانك تعاقب بيه في الدنيا يا مهدد انك تلقاه في سوء خاتمه والعياذ بالله تموت عليه يا مهدد انك تعاقب بيه في الاخره والعياذ بالله في القبر او القيامه او النار يعني ايه انت بتعقدني ليه انت ما تعرفش يعني ايه انسان مهدد ما جربتش واحد اتحكم عليه في قضيه وهيتسجن ومهدد ان تنزل قوه تقبض عليه في اي لحظه ما جربتيش احساس ان واحده مهدده انها تتفصل من شغلها ومتوقعه قرار الرفض يصدر في اي لحظه ما جربتوش احساس دوله مهدده ان دوله قويه تعتدي عليها او دوله قويه ت- تقصفها ومهدده في اي لحظه ان هي ان هي تقصف بهذه الدوله طبعا ربنا سبحانه وتعالى مش هيعتدي على حد ربنا لا يظلم احد ولكن الظالم هو العاصي اللي اعتدى على نفسه يا جماعه احنا مهددين احنا مهددين بكل ذنب عملناه مهددين انا مهدد ازاي انت بتتكلم ازاي انا الذنوب دي عملتها من زمان وسبتها وخلاص ربنا ما عاقبنيش عليها انت بتفتح الملفات القديمه ليه انت جاي تقول ان ذنوب اعدادي انا ممكن اعاقب بيها دلوقتي وبعد 20 سنه وذنوب ثانوي ممكن تعاقب بيها الوقت وبعد 20 سنه وذنوب جامعه ما راحتش وذنوب السنه اللي فاتت والشهر اللي فات وذنوب امبارح يا جماعه يا جماعه اصل الذنب ده مش واحد كسر اشاره مرور ومحدش شافه وعدت الذنب ده مش واحد سرق حاجه من المحل اللي جنب بيتهم وطلع البيت قعد قلقان طول اليوم احسن حد يكتشف انه سرق وعدت محدش شافه وحد خد باله لا يا جماعه ربنا مش معاه كده احنا مش يهود اليهود هم اللي ده فكرهم ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول اليهود بيقولوا ان مدام ربنا ما عاقبناش على شتمنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى اذا احنا ما كناش غلط ولا بنعمل جرم ولا حاجه لا يا جماعه ده ربنا شايفك ده ربنا شايفك ده ربنا كان يراك في كل معصيه انت عملتها وشايفك عارف يعني ايه اللي دخنت سجاره ربنا شايفك شايفك وانت بتعد الفلوس اللي في جيبك تحسب بيها دي سجاره أج- علبه اجنبي ولا مصري وشايفك وانت بتبص بعينك بتدور على كشك سجاير اقرب كشك وشايفك وانت رايح وبتطلع الفلوس بتديها للراجل وشايفك وانت بتاخد علبه السجاير بايدك الثانيه وشايفك وانت بتلف السلوفان وبتشيله وشايفك وانت بتطلع سيجاره وشايفك وانت بتفتح الولاعه وشايفك وانت بتسحب اول نفس وشايف نفس نفس داخل صدرك وخارج منه شايفك شايفك يا جماعه لا يا جماعه الذنوب لا تسقط بالتقادم الحقيقة دي لازم نخرج بها من درس الليلة بإذن الله الذنوب لا تسقط بالتقادم يعني ايه مش حكيت لكم على الراجل اللي ابنه شال ايده وضربه بالقلم قدام الناس الناس جم ي- يضربوا ابنه قال لهم سيبوه انا من عشرين سنة ضربت ابويا في المكان ده هو نفس القلم الذنب ده نزلت عقوبته بعد عشرين سنة يعني ممكن الواحد يتعاقب على ذنب من عشرين سنة عمله ممكن طب ربنا ليه ما عاقبنيش عليه فورا كثيرا لان ربنا حليم حلم عليك حلم عليكي يمكن تتوبي النهارده يمكن تتوبي بكره وانت ما بتتوبش ما بتفوقش بتسيب بس مش بتتوب ما بتتوبش من ذنب ذنب انت عملته اللي مات وهو بيزني مش اول مره كان يزني ده زنى قبل كده عشرات المرات اللي مات وهو في حمام سباحه في حفله وبيسمع دي جي كانش اول مره يسمع معازف اللي مات وهو بيشرب مخدرات ما كانش اول مره يشرب مخدرات اللي مات وما صلاش يقينا عمره كله ما كانش بيصلي او معظم الصلوات مضيعها اللي مات وهو غافل يبقى حياته كلها كانت غفله اللي ماتت وهي متبر هو يا جماعه ربنا بيحلم بس لحد امتى هيحلم لحد امتى هيحلم الذنوب لا تسقط بالتقادم يا اخواني احد السلف بس احد السلف اللي فاهمين بقى الفاطنين بيقول لما ابتلي ابتلاء شديد فبيقول اني لا اعرف لما ابتليت هذا الابتلاء قالوا له ليه قال لهم بذنب فعلته منذ عشرين سنة فاهم ان بعد عشرين سنة ممكن العقوبة تنزل لو ما كنتش تبت من الذنب ده الاب اللي هو شاب عنده ابو شاب صغير ماشي بالعربية بس- بسرعة جنونية خبط شاب عنده 16 سنة قتله وطار بالعربية ومحدش عارفه بعد ما كبر وخلف ابن وحيد ابنه عنده 16 سنة نازل ده الكلام ده بعد 20 30 سنة نازل يعمل مشوار لابوه عربية طائشة جت خبطته ومات هو كمان الذنب ممكن عقوبته تنزل بعد 20 سنة و30 سنة و40 سنة طب انت بتحبطنا ليه انت دلوقتي عايز تقول ان كل ذنب عملناه في حياتنا مهددين بيه ايوه بس انا مش بحبطك انا بقول لك توبي وانهي التهديد ده من حياتك لحد امتى هتعيش مهدد لحد امتى هتعيشي مهدده بكل ذنب عملتيه ويوم ما تقابلوا ربنا مهدده بكل ذنب عملتيه لا يا اخواني لا عارفين الخادمه اللي كانت عند ناس من الاغنياء وفضلوا يضربوا فيها لغايه ما شبه افقدوها بصرها وطردوها لما عمت او فقدت شبه بصرها معظم بصرها وبعد كده ابنهم كبر واتجوز وخلف وفرحانين بالطفل ويكتشفوا انه اتولد اعمى اعمى بعد سنين عقوبه المعصيه نزلت الشاب اللي كان مدمن زنا والعياذ بالله لدرجه يعني من كتر ما فعل هذا هو ومجموعه من اصحابه في بيت من بيوت الزنا وكل واحد يدخل حجره الزنا والعياذ بالله ويخرج هو ساب نفسه اخر واحد يدخل في تلك الليله يفاجئ ان اللي جوه كانت اخته يفاجئ انها كانت اخته والعياذ بالله يبقى ده انت كل انت مهدد بكل ذنب مش شرط الوقت مش شرط تتعاقب الوقت بشروا الزاني بالفقر ولو بعد حين ولو بعد 100 سنه بشروا العاصي بالعقوبه ان لم يتب او يعفو الله سبحانه وتعالى ولو بعد حين لحد امتى هيحلم لحد امتى لما بسمع قول الله فاين تذهبون يا بحس ان الناس ملايين على الصراط وكلهم خارجين بره وسايبين طريق ربنا ربنا بيقول لهم اين تذهبون رايحين فين رايحين سكك كلها تهديد رايحين سكك كلها خطر الممثله اللي عملت اشعه وقالوا لها عندك سرطان لبست حجاب بعد ما عملت اشعه تاني واكتشفت انها كانت خطا في الاشعه فقلعت الحجاب كنت خايفه من السرطان فجيت لربنا انت الذنوب اللي بتعمليها انت مهدده بسببها بما هو اخطر من السرطان في الدنيا وفي الاخره التهديدات يا جماعه التهديدات بتاعت الذنوب خطيره جدا انا عايزك تركز معايا وعايزك تركزي معايا انا بكلم كل واحد نفسه يتوب وعايز حاجه تقوي قلبه انه يتوب بكلم كل واحد تاب وعايز ينقل النقله اللي بعد كده بكلم كل واحد واقف ويسال لسه اتوب ليه انا بكلم كل انسان بكلم نفسي بكلم نفسي عشان انطلق الى ربنا كمان وننطلق كلنا الى الله انا بكلم كل مسلم على وجه الكره الارضيه يا اخواني انا بقول لك انت عارف انت مهدد بايه انت مهدد بثلاث حاجات بكل ذنب عملته بكل ذنب مش هتنتهي تهديد غير لما تتوب غير لما تتوب وهنتكلم الوقت نتوب من ذنب ذنب ازاي باذن الله انت مهدد في الدنيا عقوبه من عقوبات الدنيا لما يحصل لك اي حاجه اعرف كنت لسه بكلم شاب من شبابنا يعني اللي بفضله منه الله يعني فكره تفتح لي قلبك دي والله يا اخوان انا حاسس انها فاتحه على الواحد وفاتحه على شباب واخوات كتير بفضل الله بفضل الله حاسس ان شباب كتير بيتوب بفضله ومنه الله اول ما بيحس ان حد سمع له زي اللي قال اذن ليه في الزنا اي حد يتخيل انه ضايع منتهي بدقيقه واحده لما لقى صدر حنون يسمعه كل المشكله راحت واتقلب تواب من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يا اخواني نرجع لموضوعنا ان شاء الله ونكمل افتح لي قلبك بعد كده نرجع لموضوعنا انت مهدد بثلاث حاجات مهدد بكل ذنب بعقوبه في الدنيا ومهدد بكل ذنب انك تموت عليه وتبقى سوء خاتمه ومهدد بكل ذنب بعقوبه الاخره يعني ايه مهدد في عقوبه الدنيا يعني ايه يا جماعه انتوا ما سمعتوش قول الله كلا سوف تعلمون تخيل لما واحد يقول لواحد اب يقول لابنه انا هعرفك طب تخيل لما الملك يقول للعاصي انا هعرفك كلا سوف تعلمون ربنا بيقول لكم وبيقول لنا اخرتها ايه اخرتها ايه اللي بتجروا في الدنيا جري الوحوش اخرتها ايه كل شاب وبنت وقعوا في علاقه عاطفيه بكل تطوراتها اخرتها ايه يا اللي بتختاب يا نمامه اخرتها ايه اخره سوء الاخلاق اخره الغيبه اخره الكذب اخره الخيانه اخره عقوق الوالدين يعقل امك وابوك اخره قطيعه الحر رحم يقطع ارحامك اخره معاصي الشباب اخره الزنا اخره المخدرات اخره الربا اخره الرشوه كلا سوف تعلمون ربنا بيقول لكل اللي بيعملوا المعاصي دي كلا سوف تعلمون هتعرفهم انا هعرفكم تخيلوا يا جماعه لما يجي النداء من الملك المغنية اللي قالت انا تعبت في دعوتي قد ما النبي عليه الصلاة والسلام تعب في دعوته كلا سوف تعلمون المغنية اللي وقفت ترقص عند الهرم جنب ابو الهول وحواليها عشرين الف شاب وفتاة بتضيعهم بتضيع نفسها وتضيعهم يا ترى عند ربنا ايه ساعتها ويا ترى نظرة الغضب ربنا نظر لها نظرة غضب ساعتها ولا لا ويا ترى يا ترى عند ربنا ايه في الوقت ده كلا سوف تعلمون انا هعرفك ربنا بيقول للعاصي انا هعرفك مين اللي يثبت قدام الكلمه دي مين اللي يثبت قدام زلزال القلب والملك ملك الكون مين العاصي انت تقدري ربنا يقول لك انا هعرفك تقدر ربنا يقول لك انا هوريك تقدر انا هوريك ربنا قالها يا جماعه ومن يعمل مثقال ذره شرا يره انا هوريك ربنا بيقول لبتوع المخدرات انا هوريكم لو ما تبتوش الا ان يعفو الله هو العفو الكريم الغفور الرحيم اللي ممكن يغفر ذنوب الدنيا كلها سبحانه وتعالى بدون ربنا رحيم يا جماعه ولكن احنا عايزين احنا عايزين نقرب منه عايزين نتحبب ليه عايزين نفرح ربنا بتوبتنا يا اخواني من يعمل مثقال ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى مين اللي يستحمل بشر من الاقوياء يقول له انا هوريك طب لما الملك يقولها العبد العبد ده يعمل ايه انت لسه قلبك في مكانه انت لسه قلبك ما اتخلعش انت لسه تهديد ربنا ما خوفكش ربنا بيهدد العصاه بيقول سوف تعلمون بتقول بيقول من يعمل مثقال ذره شرا يرى انت مهدد في دنيتك مهدد انك انت يحصل لك اي حاجه انا فاكر يوم السما السما شتت عندنا في المنصوره تلج فاكر يوميها يا اخواني كنت عند واحد من اصدقائي وببص من البلكونه انا شفت منظر مفزع السما كان السما بتهجم على البشر واحد اتبطح في راسه وواحد جاله كدمه في ظهره بحته تلج ازاز عربيات اتكسر ازاز فوانيس نادي من النوادي اتكسر سبحان الله انا حسيت ساعتها امال يوم القيامه بقى اللي السما هتهجم على الارض فعلا اللي السما بكل حمامها وكل ما فيها هتهجم على الارض فعلا هنعمل ايه كلا سوف تعلمون اين تذهبون رايحين فين هتهربوا من تهديدات معاصيكم فين الا بالتوبه الى الله سبحانه وتعالى العاصي عايش مرعوب عايش متوقع الخبطه هتيجي منين يا ترى الخبطه لو حد قابل شاب بالذات من اللي وقع في الزنا مرعوب لو طلع له كلكيه احسن تكون سرطان لو حس بالم احسن يكون هو متوقع الخبطه تجيله من اي ناحيه يا جماعه كل معصيه عامله زي قنبله موقوته ممكن تنفجر في اي وقت العاصي ده عامل زي واحد واقف على حديده متوصله بسلك 3000 فولت وواحد في ايده الكبس بتاعه يقدر يعمل فيك ايه لو زعلته طب ربنا اللي قادر علينا يقدر يعمل فينا ايه لو عصيناه يا جماعه المعصيه مش سهله احنا مهددين يا اخواني ربنا لما امر الارض قال لها قال لها لما امر السماء قال اقلعي السماء اقلعت لما امر الارض وقال ان يغاض ماءها الماء غاض ربنا لما قال للسماء والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين ربنا لما قال للتراب كن ادم بقى ادم ربنا لما قال للنار كوني بردا وسلاما على ابراهيم بقت برد وسلام السلام ربنا قادر بجناح جندي من جنوده كرة قوم لوط اتنسفت بصوت جندي من جنوده كرة مؤمن آل ياسين اتنسفت الله قادر بشوية هوا حول عشر مقاطعات ولايات في أمريكا لحالة الطوارئ لأنهم مرعوبين من شوية هوا في إعصار كاترينا الله قادر يا جماعة الله قادر لو ما فقتش لو ما فوقكش الاربع عرايس اللي ماتوا تحت العماره في دمياط والحادثه اللي حصلت لناس اتنين اصحابك وماتوا والسينما اللي ولعت فيها النار مش هتفوق غير وملك الموت داخل عليك لو ما فوقتيش لو ما فوقتيش لما شفت صاحبتك اللي ماتت يبقى مش هتفوقي غير وانت في ضمه القبر لو ما فوقتش بكاترينا وتسونامي وزلزال القاهره وسقوط الدويقه مش هتفوق غير على زلزال يوم القيامه لو ما فوقكش الممثل عرضه الازياء الفرنسيه اللي نسمت القران القرآن على الفستان بتاعها وامتهنت القرآن في عرض أزياء مش هيفوقك غير النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقول لك على الحوض سحقا سحقا لازم نفوق يا جماعة لازم نفوق يا إخواني أنت مهدد بمعاصيك مهدد في الدنيا مهدد في أحبابك ممكن أختك ما تتجوزش بسبب ذنوبك ممكن ممكن ممكن والدك يفتقر بسبب ذنوبك انت ممكن تبقى شؤم على كل اللي حواليك انت ممكن تبرجك يبقى شؤم على عيلتك كلها كلها انت بتسبب الاذى في الدين والاخره لكل اللي حواليك لو شافوك وما انكروش عليك يا جماعه انا كنت مره ماشي في الشارع لقيت قطه ميته بطريقه فظيعه تحت عجل عربيه صعبت عليا قلت سبحان الله يعني صعبت عليا كده ببص لقيت شله اولاد وبنات واقفين جنبها قلت سبحان الله دي بذنب دول انت ذنوبك بتأثر في كل حاجة انت مهدد بحاجات انت ممكن ما تعرفهاش يا شاب يا اللي واقف مع فتاه الوقت وبتتكلم معاها انت مرات المستقبل واقفة الوقت في مكان تاني مع شاب برضه بيقول لها نفس الكلام اللي انت بتقوله للبنت دي ونفس الموقف اللي انت مع البنت دي هي فيه الوقت انت مهدد انك تعاقب في عرضك وشرفك وكل حاجة عقوبات تتخيلها او لا تتخيلها التهديد الاول انت مهدد في دنيتك الحق الحق بكل ذنب عملته طب اعمل ايه توب توب قول يا رب توبت ليك توبة عامة من كل الذنوب وتوبة خاصة من ذنب ذنب زي ما هنتكلم الوقتي التهديد الثاني انت مهدد بسوء الخاتمة مهدد انك تموت في معصية في اي لحظة في اي لحظة اللي مات على زنا مش اول مرة يا جماعة والله ربنا ما بياخدش حد من اول مرة اللي مات في جرعة مخدرات زايدة ربنا ما بياخدش حد من اول مرة ابدا ابدا انت ماشي في سكة ما انتش عارف اخرها ولا ايه ما انتش فاكر خواتيم خواتيم اللي جابوا اخره السكه دي المغنيه اللي قالت انا تعبت في دعوتي قد ما الرسول عليه الصلاه والسلام تعب في دعوته ماتت مقتوله مقتوله شك فيها جوزها يا عيني الممثله السندريلا ماتت منتحره الممثله العالميه اللي كانت اشهر ممثله في العالم اه مفيش بقى ممثله مفيش بقى سبايس ستار بعد كده وبعد كده ماتت منتحره وكتبت رساله قبل موتها بتقول انا اتعس امراه في العالم انت مستنيه ايه الطريق اللي انت ماشي فيها تاخد منه ايه في الاخر اخره الطريق اللي انت ماشي فيه ايه يا جماعه فاكرين الممثل اللي قال يجي لي مليون جنيه واموت بالسرطان ولما جاله السرطان ما نفعوش شيلن من المليون جنيه اللي جوله والممثل اللي كان مئات الالوف من المعجبات في العالم كله يتمنوا منه كلمه ولما جاله السرطان بقى يعض في خشب الاوضه انا مش بقول ان السرطان عقوبه انا مش بقول ان الفشل الكلوي عقوبه سبحان الله اي انسان يحصل له اي حاجه ده دي طهره وقربه ورفعه ولكن انا بقول ان في الاخر الاخر يعني في الاخر حصل ايه المعاصي عملت ايه رفعت ايه اللي ملا الدنيا غنى غنى وفي الاخر نزف دمه كله في مستشفى اجنبي ومفيش دكتور عارف يعمل له حاجه الممثله اللي ملت الدنيا كلها افلام قذره في السبعينيات وفي النهايه لما جالها سرطان بيسموه في الطب cancer of prostitute سرطان عاهرات عملت ايه نهاية الممثل اللي مات في حجرة زنا والعياذ بالله وهو عاري والعياذ بالله يا جماعة احنا لازم نفوق لازم نفوق لازم نعرف ان ملناش غير ربنا مفيش امان غير في كنف ربنا مفيش رحمة غير من ابواب رحمة ربنا مفيش امان في الدنيا دي كلها غير وانت مع الله هتفضل مهدد هتفضلي متعذبة هتفضل مرعوب هتفضلي قلقانة هتفضل عندك اكتئاب هتفضلي مخنوقة هتفضل مش عارف تنام هتفضل عارف انك مهدد والعقوبة هتنزل لو ما تبتش او ربنا سبحانه وتعالى عفا التهديد الثالث انت مهدد في اخرتك بس انا عايز افكركم يا جماعه افكركم بعروه بن الزبير عروه بن الزبير رضي الله عنه عروه بن الزبير يا جماعه لما جم يقطعوا له رجله فمسك رجليه اللي هتدفن بقى قبل ما تدفن وقال اللهم اني اشهدك اني ما مشيت بها الى حرام قط الامانه راجعه لك يا رب الامانه اللي اديتها لي ما استعملتهاش غير في طاعتك يا رب انت وانت بتموتي هتقولي يا رب اشهدك ان عيني ما بصتش بيها الحرام لساني ما نطقتش بيه حرام ودني ما سمعتش بيها حرام قلبي ما تمنتش بيه حرام رجلي ما مشيتش بيها في مشوار حرام بطني ما كلتش مال حرام مين اللي يقدر يقول الكلمه دي يا جماعه مين عبد الله بن عامر بن الزبير عبد الله بن عامر بن الزبير رضي الله رحمه الله قصص فظيعه عبد الله بن عامر كان بيحتضر بيموت بيموت وهو بيموت سمع الاذان قال لهم احملوني الى المسجد ده انت بتموت بتحتضر قال لهم لا اسمع نداء الله ولا اجيب ما ينفعش عاش حياته يلبي فمات وهو بيلبي انت عارف انت مهدد بايه في اخرتك لو ما تبتش الى الله احنا مهددين يا جماعه يا جماعه القانون لا يحمي المغفلين اللي هينزل تحت التراب ويكتشف ان الشيطان كان مستغفله يعني المغنيه اللي بعد ما ماتت وزعوا على روحها اخر شريط ليها ما كانش نزل في السوق انا وانا انا بفكر في الموقف ده وانا جاي النهارده النهارده قلت يا جماعه يقينا دول مش عارفين حاجه اصل هم بيحبوها يقينا مش عايزين يأذوها في قبرها هم مش عارفين عايزين حد يعرفهم ولكن للاسف يا جماعه القانون لا يحمي المغفلين المغفل اللي الشيطان استغفله القانون لا يحميه لا يحميه تحت التراب مقاييس تانية خالص مقاييس تانية خالص كل واحد جاي بشهادات قد كده انت معاك ايه معايا فلوس استخدمتها في طاعه ربنا لا يبقى صفر وانت معايا دكتوراه من كامبريدج استخدمتها في طاعه ربنا لا يبقى صفر وانت معايا دبلومه quality management من الجامعه الامريكيه استعملتها في طاعه ربنا لا يبقى صفر وانت كان في نسور وسيوف وسيوف ونجوم على كتافي استخدمتها في طاعه ربنا وخدمه الناس لا ده انا كنت برعبهم برعبهم يبقى صفر وانت انا كنت استاذ جامعه برتبه وزير وانا كنت وزير بحق وحقيقي استخدمت الكرسي في طاعه ربنا لا يبقى صفر وانت انا كان معايا فلوس كتير ده انا لو كنت خدت فلوسي وسبت البلد كان اقتصاد البلد يتهز استخدمتها في طاعه ربنا واطعام الفقراء ونصره الدعوه ودعوه غير المسلمين للاسلام في العالم لا يبقى صفر وانت انا كان معايا فلوس بسلف الحكومه لما تتزنق استخدمتها في طاعه ربنا لا يبقى صفر وانت كان معايا معادله امريكيه وانا كان معايا زماله كليه الجراحين الملكيه وانا كان معايا زماله اوكسفورد الارض وانا كان معايا استخدمتها في طاعه ربنا لا يبقى صفر كل حاجه ما استخدمتش في طاعه ربنا تحت التراب صفر صفر يا جماعه مقاييس تانية يا جماعه مقاييس تانية خالص انا عايز اقول لك انت هتقابل ربنا بكل الذنوب دي ازاي انا قعدت حسبتها النهارده والله حساب يرعب قعدت احسبها كده اكتب الذنوب اللي احنا بنقع فيها اكتبي عقوق الوالدين قطاعه الارحام آه، السخريه الغيبه النميمه الكذب الخيانه عدم غض البصر سماع الاغاني كل معاصي الشباب معاصي السر اكتبي كل المعاصي الرشوه الربا اكتب كل المعاصي وبص كده انا لا يمكن يوم يعدي عليا ما اقعش في معصيه ولو حتى واحده من دول لا يمكن لو ما وقعتش في حقوق الوالدين النهارده تقع في الغيبه لو ما وقعتيش في النميمه النهارده ممكن تقعي في عدم غض البصر لو ما سمعتش اغنيه حرام النهارده ممكن يا جماعه طب تخيلوا لو انت عشت 40 50 سنه بعد سن البلوغ تقابل ربنا بذنب اضرب في عدد ايام عمرك تقول له ربنا ايه لو ذنب واحد كل يوم يا جماعه لازم نتوب هنتوب هنقابل ربنا ازاي كده يا جماعة احد السلف كان بعد الفجر بعد طول القيام والبكاء يقف ويقول وهولا لو كان هولا واحدا يا رب لكفى كيف وهي أو أهوال كثيرة يعني ايه بيقول يا رب لو كان صراط بس كان كفاية يا رب ان احنا نشتغل ليل نهار عشانه يا رب لو ما كانش في الاخره غير امتحان العرض عليك كان كفايه يا رب لو ما كانش في غير سؤال الملكين في القبر كان كفايه يا رب لو ما كانش في غير وزن الاعمال على الميزان كانت كفايه يا رب ده كان كفايه يا رب ده لو ما كانش في غير جنه اللي يدخلها يا يدخلها يا اما خلاص ما فيش جنه لو ما كانش في حتى نار كان كفايه يا رب كان كفايه لو ما كانش في جنه لو كانت نار اللي يعصي يدخلها واللي ما يعصيش ياخد حاجه مش ك- كان كفايه ولكنها اهوال كثيره الربيع بن خثيم كان يبكي في القيام لدرجه امه تقول له يا بني اقتلت نفسا انت قتلت قتيل يا ابني يقول لها قتلت نفسي انا كل اغنيه سمعتها طعنه في قلبي وايماني انا كل بصه حرام بصيتها طعنه في قلبي وايماني انت كل موقع دخلت عليه طعنه في قلبك وايمانك انت كل حته مكياج ولا خصله بينتيها ولا شاب كلمتيه طعنه في قلبك وايمانك يا جماعه ده اللي بيشوف النار في الرؤيا بيتوب امال اللي يشوفها في الحقيقه يعمل ايه راجل واحد من الناس يعني يعني واحد من الناس كان نام حلم ان يوم القيامه والنار بتطير شرار على الخلق والناس بتصرخ وتفر وتفزع بتفزع فهو في اخر الرؤيه حلم ان جت شرارات منها على رجليه وبيصرخ وصحي وهو بيصرخ بيقول صحيت لقيت مواضع دراهم مكان الحروق دهيت فعلا حروق موجوده تاب الى الله ده شافها في الحلم امال اللي شافها في الحقيقه ابن عمر لما شاف النار في الحلم تحول الى قوام لله قوام لله طول عمره امال اللي يشوفها في الحقيقه هيعمل ايه وهيقول ايه يا اخواني الموقف اخطر مما نتخيل احنا مهددين مهددين بسبب المعاصي بتاعتنا مهددين تهديدات شديده جدا خد بالك خد بالك انك متراقب ده اللي اتهموه في الجريمه بتاعه المغنيه ولا الممثله اللي اتقتلت في دبي قالوا جابوا منين قالوا الكاميرا لقطت ماركه القميص فقاموا باعتين للمصنع بتاع اوروبا قام قايل لهم ال 43 فرع اللي في دبي اللي بيت... ال 34 فرع اللي بيتعامل معاهم في دبي راحوا جابوا الكود من الفيزا جا... كارد وقالوا يبقى ممكن هو فلان سبحان الله ربنا يبرئ كل من اتهم بظلم قالوا يبقى ممكن هو فلان يعني ايه يا جماعه يعني انت تخيل دي رقابه البشر امال رقابه الله انا صوتي بيجي لكم ازاي ده انا صوتي ده بيطلع فوق وصورتي كلها بتنزل لكم من قمر صناعي يعني ايه يعني تخيل البشر يقدروا يراقبوا بعض كده امال رقابه الله ليكي الرقابه الفنيه بتراقب الفيلم لقطه لقطه عشان طبعا تحط الحاجات الوحشه وتسي... وتشيل الحاجات الحلوه تخيل رقابه ربنا لقطه لقطه لحياتك احنا مراقبين يا جماعه انت لازم تتغير انت لازم تتغيري مفيش مناص يا جماعه لازم تغيير حقيقي لازم محمد الفاتح فتح القسطنطينيه وعنده 22 سنه اسامه بن زيد كان خارج يحارب الروم عنده 17 سنه اول كتاب البخاري الفه كان عنده 16 سنه حزين على شباب الامه حزين على كل بنت وشاب قاعدين في ثانوي او بنت وشاب في جامعه مش عارفين انكم كنتوا قوات جيوش لو الايمان دخل في قلوبكم هيقلبكم ابطال للامه وابطال للتاريخ على قد الايمان ما هيدخل على قد الايمان ما هيملى القلوب يا جماعه قوموا قوموا ده انتوا احفاد ابطال ولاد ابطال قوموا ده انتوا أح... جدودكم عملوا امجاد في الدنيا كلها كلها اتسطرت في التاريخ كله قوموا يا جماعه قوموا يا جماعه قوم لازم تتغير لا انسى شاب كان بيقول لي شاب من الشباب كان بيقول لي كلمه جميله قوي بيقول لي شوفوا مرتب حياته ازاي انا عايزك تتعلمي عايزك تتعلم بيقول لي انا بعد الفجر بقعد جلسه الضحى واقرا ورد القران وبعد كده ينام شويه بقى زي الاجهزه اللي احنا فيها كده وبعد الظهر اذاكر علم شرعي يعني يكون مثلا في معهد دعاء ولا متابع مع شيخ ولا حد ويذاكر علم شرعي وبعد العصر بنزل افوت على الشباب اصحابي ادعوهم وبعد المغرب احضر درس وبعد العشاء انام عشان اصحى اقوم الليل يا مين اللي يقدر اللي يعمل كده سنه واحده بس يبشر ان ربنا هيصطفيه من افضل الناس في الارض بعد الفجر جلسه الضحى وورد القران بعد الظهر العلم الشرعي بقى عشان يعرف دينه فقه الطهاره والصلاه والاحكام والعقيده بعد العصر ينزل يلف على الشباب اصحابه او البنات صاحبته عشان يدعوهم الى الله بعد المغرب يحضر درس يشحن قلبه وايمانه بعد العشاء ينام يصحى يقوم الليل يا جماعه يعني في حاجات عايز اقولها لكم ولكن التوصيه المهمه بتاعتنا الوقت بقى في الحلقه بتاعت الليله التوصيه المهمه فاكرين ورقه الذنوب النهارده بقى اهم يوم لازم نعمل فيه ورقه الذنوب النهارده كشكول الذنوب كشكول الذنوب ده لازم يتعمل الكشكول ده هيفرق في حياتك انا قلت لكم يا جماعه احفظوا معايا بقى عشان الورقه ديت انا عايزك تعملها لنفسك وتعمليها لنفسك او الكشكول ده وتصوره وتوزعه على كل اللي تعرفهم عشان نفتح ذهن الناس انا فاكر ايام الكليه كنت اقعد عايز اعمل ورقه الذنوب مش عارف طب افتكر ايه انا بفتح لك ذهنك الوقت في ذنوب على ذنوب على ذنوب قبل ما تفاجئ بها يوم القيامه اول حاجه اول ذنوب ذنوب العلاقات المحرمه العلاقات المحرمه دي ورقه وانت افتكر كل بنت كلمتها في تليفون او في شات او حطيت نمرتها حرام عندك وكنت ناوي تكلمها او او او كلمتها في الجامعه منك ليها او في نادي او في اي مكان كل شاب كلمتيه في شاتنج او تليفون او على النت او يبقى اكتب العلاقات المحرمه الصفحه اللي بعد كده ظلم العباد كل مدرس كلت عليه فلوسه كل غيبه اختبتيها كل نميمه نمتيها كل ظن سوء ظنته في مخلوق كل اتهام كل واحد ضربته كل حد اذيته كل حد ظلمته كل حد افتريت عليه بمركزك واتعاليت عليه بفلوسك ولا مركزك يبقى تاني صفحه ظلم العباد تالت صفحه يا جماعه ذنوب القلب افتكر بقى ذنوب قلبك اللي هتعرض بيها على الله كل حسد كل غيره انت اللي عارف اللي جوه قلبك انت اللي عارفه لازم تكتب الكلام ده دلوقتي الذنوب اللي بعد كده ذنوب الفرائض كل فجر ضاع كل يوم صيام راح كل كل كل فريضه ضيعتها كل صلاه ما صليتهاش ذنوب الفرائض الصفحه اللي بعدها ذنوب عقوق الوالدين كل مره شوحت بايدك كل مره كلمت ابوك باسلوب مش حلو كل مره رزعت الباب وراك وخرجت كل مره اتشكلت مع والدك او والدتك اكتب الصفحه اللي بعدها ذنوب الارحام قطاعه الارحام كل مره قطعت رحم من ارحامك او اذيتهم او حاولت تاكل ورث حد منهم او او او او اختبتهم بالذات الارحام يبقى ذنب قطاعه الارحام الصفحه اللي بعدها الذنوب المتعديه كل واحده علمتها المكياج كل واحده علمتها لف طرح كل واحده عرفتها موقع لف طرح كل واحد عرفته موقع اغاني او موقع صور سيئه كل واحد حملت له بالبلوتوث ولا ولا باي طريقه اغنيه كل واحده عرفتيها على اولاد كل واحد عرفته على بنات كل واحد عرفته مخدرات كل واحد عرفته سكك قريه سياحيه ما كانش يعرف عنها حاجه وراح وعصى فيها ربنا الذنوب المتعديه كل دي يا جماعه اكتبوها اكتبوها والورقه دي بص لها بص ليها وقولي كل ذنب من دول انت مهدده بيه ذنب ذنب عقوبه في دنيتك في جوازك في ولادك في صحتك في الرزق في النفسيه في حب الناس ليكي في احبابك في اي حاجه كل ذنب من دول مهدده بيه في الدنيا مهدد بيه في الخاتمه انك تموت بمعصيه بسببه مهدده بيه في الاخره في كل مراحل الاخره مهدد بيه انك تحرم من صنف من نعيم الجنه بسببه يبقى اذا يا اخواني الذنوب دي التهديدات بتاعت حياتنا طب احنا عملنا الورقه دي ليه عشان انا عايز الورقه ديت هاتها هاتها من على الدرس من على النت لو مش فاكر العناصر واكتبها اكتبها بالتفصيل وزودوا عليها وانشروها وسط الشباب عشان يعرفهم يعرفوا هم عملوا ايه يعرفوا هم مهددين بايه يعرفوا التهديدات الخطيره اللي هم فيها طب والحل توبه عامه وخاصه توبه عامه عامه ان ان ان الذنوب دي نقوم ونتوضى ونصلي لتوبه ونستغفر ليل نهار طول عمرنا لله وخاصه انك تمسك ذنب ذنب من دول اللهم اني استغفرك من تلك المعصيه اللهم تب علي من هذا الذنب والذنب ده تقيل لا ده انا عايز بقى توبه خاصه وضوء وركعتين توبه والذنب ده في حق انسان اه انا عايز بقى اروح اديله حقه عشان ادخل على ربنا نضيف وطاهر والذنب ده وديت انا انا عملت ذنب متعدي في حقها وعرفتها سكه الفساد يبقى هدعوها الى الله وادعي لها بالهدايه والذنب ده والذنب ده ندخل لربنا طاهرين ونضاف يا جماعه الذنوب ديت لازم نفتكرها ولازم نعيش فيها ورقه الذنوب اللي قلت لكم عليها او كشكول الذنوب وورقه الخسائر اللي قلت لكم عليها امبارح دول زاد ليك زاد ليك حصانه ضد انك ترجع ضد انك ترجع تاني يعني ان شاء الله باذن الله يا اخواني بعد ثلاث ساعات من الان هنتقابل في سلسله افتح لي قلبك النهارده ناوي برضو باذن الله ان انا ما ازعلش الشباب يعني مش عايز اتراجع للنظام بتاع الايام اللي فاتت ان انا افتح قلبي على طول في الاول لا انا اسمعكم برضو النهارده باذن الله سبحانه وتعالى هتبقوا انتوا البطل الاساسي في الحلقه دي ان شاء الله باذن الله اتصلوا يا جماعه على الرقمين اللي ولاد على رقم اللي ولاد والبنات على رقم البنات بتاع افتح لي قلبك ويعني انا عايز اقول لكم يا اخواني ان اسمعوا الارقام صح عشان الناس اللي بيتصل بيها غلط يعني بتتبهدل يا عيني فيعني مش عايزين وبيبقى يعني ايه يعني يعني بيتصلوا وهم زعلانين جدا من من يعني من هذا الامر فخدوا بالكم رقم الاولاد 016 1 900 700 700 700 رقم البنات 016 1 900 300 رقم البنات اللي هو الاقل بقى اللي هو 300 يبقى الرقمين دول نحفظهم كويس جدا يا اخواني باذن الله سبحانه وتعالى وان شاء الله باذن الله يعني نترقى مع بعض في رحله التوبه هندخل بعد كده في مرحله حرق السفن بقى والتخلص من المعاصي بعد كده مرحله التحليه وان احنا نشوف اخطر مشاعر تغييريه تغير حياتنا الشوق الى الله والانس بالله وكل المشاعر دي وبعد كده مرحله انسان جديد ازاي بقى تبقى انسان جديد مع ربنا ومع الناس ومع نفسك وبعد كده مرحله الانطلاق والتغيير العظيم ازاي تتقلب داعيه للذنب اللي كنت بتقع فيه قبل كده مراحل هنمشي مع بعض في الرحله الخطيره دي باذن الله سبحانه وتعالى اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا اللهم تب على شباب المسلمين وعلى فتيات المسلمين وعلى المسلمين أجمعين اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا اللهم أنزل الإيمان في قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم أغثنا اللهم أنقذ أمة محمد من كيد أعدائها اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار اللهم اللهم اعتق رقابنا الليلة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم